نفتح بقى ايه اه ينفع اعمل اعلانات مشروبات سا- ساقعه بص بص صباح أو مساء الخير يا مستمعين هذا البودكاست الجميل معلش بس استأذنكم توطوا صوتكم شوية لأن أنا بحاول أسمع حاجة قبل ما أسجل النهاردة وأنا قاعد أشرب القهوة المفضلة بتاعتي أنتوا عارفينها يعني سمعت صوت كده عامل زي طرق باب شش. سمعتوا سمعتوا سمعت أه، سمعت انت ال- اللي ورا سمعت يعني إيه- يعني إيه ما كنتش مركز يعني يوم ما اشغل المروحه تقول لي وطي صوت المروحه ولما نسمع صوت خبط تبقى انت خلاص ما بتسمعش المهم خليني في اول الحلقه دي احكي لك قصه يا مستمعي افتح المروحه بتاعت بيتك هات مشروبك الساقع او السخن واستعد في ليلة هادئة في أمريكا في سبتمبر 1961 الزوجان بارني وباري كانوا راجعين بيتهم في عربيتهم الطريق كان بالنسبة لهم معروف جدا فمش مركزين قوي في الطريق مضت الدقائق وبارني بدأ يلاحظ إن بقالهم فترة ما شافوش عربيات على الطريق بالرغم من إن ده طريق بيستعمل كتير بس وهو بيحاول يفهم اللي بيحصل حواليه لقى نور في السماء في سواد الليل ماشي وراهم كل ما بارني يسرع النور يسرع الطريق اللي المفروض كان ياخد ساعة كان عمال يطول ويطول ويطول لحد ما فجأة باري وبارني لقوا نفسهم وصلوا بيتهم على الفجر ساعاتهم ما كانتش شغالة وهدومهم كانت متقطعة وفقا للمحضر اللي عملوه في الاسم بعد اللي حصل ليه عملوا محضر؟ لأنهم مش فاكرين إنهم وصلوا البيت ما كانوش فاكرين أي حاجة آخر حاجة كانوا فاكرينها هو النور اللي كان ماشي وراهم تفتكر يا مستمعي إيه اللي حصل لهم فكر كده وهرجع للقصة دي في آخر الحلقة وانا بسجل الحلقه دي انا باصص على الليل السماء سودة وكل شوية عيني بتيجي على نقط النقط اللي هي النور من النجوم ولما بفكر زمان في الناس قبل ما العلم يعرفنا ايه ده بالظبط بتخيل ان النقط اللي في السماء دي كانت اكيد بالنسبة لهم حاجة مدهشة واكيد ما كانوش يتخيلوا ان في يوم من الايام احنا كبشر هنكتشف ان النقط دي عبارة عن اجسام غازية بتدمج الغازات دي في عملية اسمها ال nuclear fusion أو الاندماج النووي عشان تصدر نور يسافر عبر المجرة بتاعتنا ويوصل لي وأنا قاعد دلوقتي بتفرج على السماء وبكلمك يا مستمعي حاجة مدهشة والله إن العالم بتاعنا بالجمال ده مش كده؟ مدهش إن في نظريات علمية توصلنا لها توصف لنا الاندماج النووي وحركة الضوء في أنحاء الكون جمال ما بعده جمال بس مش بجمالك طبعا يا مستمع يعني ما تخافش شوف بكسفك ازاي دلوقتي وانت قاعد بتسمع برنامج علمي محترم شوف المهم التقدمات المدهشة اللي احنا حققناها دي كلها بدأت بأسئلة أسئلة عن الكون أسئلة عن نفسنا وأسئلة عن معنى كل حاجة حوالينا وفي محاولة للرد على الأسئلة دي طلعنا بالعلم اللي يقدر يشرح لنا الكون ويساعدنا في فهمه لكن ده لا يمنع ان في بعض الاحيان العلم مش بيرضينا بنتعرض لمواقف معينه بتخلينا نشك في فهمنا للدنيا ودي بتعمل ازمه لمخ المستمع الجميل لمخك انت لما مش بنبقى عارفين كويس قوي نشرح حاجه معينه بيبقى عندنا حل من حلين يا اما نتقبل الامر زي ما هو كده وده عاده مش بيحصل فبنلجا لحاجه تانية وهي الافتراض عشان نملى الفراغات اللي موجوده في فهمنا ده خلوني أوضح كلامي أكتر أحب أحذر كل المستمعين بتوع الجمال دلوقتي إن أنا هقول الحتة اللي جاية دي والحتة اللي جاية دي فنية خطيرة ويعني احتمال تصيبكم بالقشعريرة من الجمال تخيل معايا لوحة فكر في أي لوحة أنت عارفها كويس ممكن مثلا لوحة زي Starry Night للفنان فينسنت فان جو أو أي مشهد بصراحة مش بالضرورة لوحة وتخيل بقى في اللوحة أو في المشهد اللي أنت عارفه ده إن في حتت متغطية أنا عارف إنه صعب للتخيل لكن وأنت يا مستمعي الجميل بتبص على اللوحة أو المشهد شئت بقى أم أبيت مخك هيملى الفراغات لوحده هيحاول جاهدا يستخدم اللي انت شايفه عشان تعرف اللي انت مش قادر تشوفه مخك مش بس بيعمل ده بقى في الصور واللوح بس ده مثال يوضح احتياجنا كبشر اننا نملى الفراغات دي قد تكون فراغات في لوح او فراغات حتى في فهمنا للدنيا حوالينا قال اقول يا مستمع ازاي الفراعنه بالرغم من ان ادواتهم كانت محدوده جدا قدروا يبنوا عبقريه هندسيه زي الاهرامات ليه بنسمع يا مستمعي عن ناس بيتم خطفهم في نص الليل واليوم اللي بعده بيصحوا في سرايرهم ازاي في ناس بتقسم انهم شافوا كائنات رفيعه وطويله بعيون سودة كبيره بيقولوا لهم على مستقبل البشر دي اسئله صعبه وفي إجابة قد تكون مقنعة بالنسبة لكم أيها المستمعين الجمال. الفضائيون
شفتوا الحته دي شفت شفت انت الحته دي ولا والموسيقى حلوه والصفاره حلوه وخلاص انا دخلت في مود نظريات عجيبه خلاص اصفر لكم انا طول الحلقه دي خلاص كده نعم اركز في الحلقه وبطل التصفيق ماشي حاضر
حاجه كنت قرات عنها من فتره كبيره هي ال Fermi paradox او مفارقه فيرمي المفارقات دي تقدر تقول إنها عبارة عن أفكار بتناقض فهمنا للكون ومفارقة فيرمي إحدى أشهر المفارقات الموجودة في علم الفلك أنا اتحمست وهدخل جامد في الموضوع فاستعدوا بقى اللي عايز يشرب بقى بق قهوة وشاي عشان يسمع كويس يشرب بسرعة يلا ها مفارقة فيرمي ليها هدف واحد وهو الجواب على السؤال اللي حير الكثير من البشر خلال مئات السنين اللي فاتت أين هم الفضائيون دلوقتي احنا كحضاره كبشر يعني متواجدين على هذا الكوكب الازرق اللطيف اللي يقع جوه مجره التبانه وبالاخص جوه النظام الشمسي بتاعنا لكن الكون بتاعنا كبير جدا جدا جدا كبير لدرجه اننا لحد اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي اصلا مش عارفين حجم الكون في جزء من الكون احنا قادرين نشوفه لان الضوء من اطراف الكون بيوصل لنا لكن هو اصلا في جزء خارج اطار ده احنا مش شايفينه عشان تتخيل معايا احنا بنتكلم في احجام عامله ازاي المجره بتاعتنا دي حوالي 750 الف ضعف اصغر من حيث القطر عن الكون اللي احنا عارفين نشوفه والنظام الشمسي بتاعنا أصغر بقى من المجرة بتاعتنا دي بحوالي 250 ألف ضعف فتخيل احنا صغيرين قد ايه في ظل هذا الكون المبهر مفارقة فيرمي بتقولك الآتي طالما الكون كبير قوي كده واحنا يعني متواجدين في جزء صغير جدا منه فمنطقيا المفروض يكون في حضارة أخرى غير البشر موجودة في الكون الواسع ده فالسؤال هم فين؟ لو في حضارة أقدم شوية من البشر هيكونوا تطوروا تكنولوجيا لدرجة إن سهل جدا بالنسبة لهم السفر عبر المسافات اللي في الفضاء وليه تبقى حضارة واحدة؟ مش في احتمالية كبيرة إن يكون في مئات إن لم يكن الآلاف من الحضارات غير البشر؟ مش عارف يا مستمع اقول لك ايه بس انا وانا قاعد دلوقتي بتخيل ان في واحد فضائي كده قاعد بيتفرج عليا وانا بسجل الكلام ده وقاعد بيشرب القهوه الفضائيه بتاعته وبيضحك لنفسه والموضوع كريبي جدا الحقيقه يعني دي مفارقة فيرمي وممكن تكون انت اصلا مؤمن ومقتنع بيها من غير ما تكون عارف ان ليها اسم لكن في ظل هذا الكلام العميق عن الفضائيين خلونا نتكلم شوية عن معتقداتنا في كتابه Man is what he believes يقول الكاتب أنتون تشيكوف إن الإيمان بيخلق معنى لحياتنا وانت بشكل إرادي أو لا إرادي بتؤمن بحاجات كتير جدا من غير ما تؤمن بالحاجات دي احتمال تحس ان حياتك ملهاش معنى قوي وقد تكون مؤمن مثلا ان هناك فضائيين عايشين بره مجرتنا مثلا وبيزوروا كوكب الارض بشكل مستمر نظرا لان العلم مش عارف يشرح بعض الحاجات زي اللي قلناها في اول الحلقه فتفسير ان في فضائيين منطقي بالنسبه لك بس حابب اقول لك ان مش معنى ان في تفسير لحاجه ان التفسير ده بالضروري صح اوعى يا مستمع تتضايق مني انا مش جاي النهارده اقلل من اعتقاداتك الجميله يا مستمع يا جميل احنا زملاء برضه ما يصحش لكن حابب اسالك سؤال كده لعل هذا السؤال يوضح وجهه نظري في موضوع الفضائيين دلوقتي لو سالتك عن حاجه زي الجاذبيه وقلت لك اوصفها لي هتقول ايه مالك يا مستمعي ساكت ليه ده مش امتحان ما تخافش بتقول ايه الجاذبية حاجة بتشد الأجسام لبعض حلو قوي بالفعل ده تعريف بسيط جدا للجاذبية الأجسام اللي ليها كتلة بتجذب بعض فأنت مثلا على كوكب الأرض لو قررت في يوم من الأيام تعترف لحب حياتك بحبك ليها وقدمت لها شوكولاتة وورد وراحت ضرباهم كده من إيدك هتلاقي إن الورد والشوكولاتة اللي أنت جبتهم وقعوا على الأرض مش عشان أحلامك تحطمت بس عشان الجاذبية ما بين الأرض والشوكولاتة والورد ده تفسير جميل وعلمي ويعني محزن بصراحه ويا رب ما حدش يزعلك كده ابدا يا مستمعي. فلنتخيل بقى ان انا قلت لك ان مفهومك للجاذبيه جميل بس انا اكتشفت نظريه جديده. النظريه دي بتقول لك الاتي بتقول لك ان الجاذبيه عباره عن ان في ناس صغيره انت ما تقدرش تشوفهم بعينك مربوطين في كوكب الارض. كل ما حاجه تبعد عن الارض الناس الصغيره دول يتجمعوا كده وينطوا على الجسم ويشدوا الجسم للارض. ايه رايك في النظريه دي حلوه هي cute يعني اديها بتشرح ليه في اجسام بتقع للارض ومعلش انت ما تقدرش تشوف الناس الصغيره دي ولا تعرف اي تفصيل عنهم لكنهم انا بقول لك اهو خدها مني انا لكنهم موجودين ايه رايك مقتنع لا ليه لا ما هو ما هو كلام سهل اهو وبيفسر اللي احنا بنشوفه لو حاسس ان في مشكله في النظريه دي فهي فعلا فيها مشكله مشكلة ال falsifiability أو قبول النظرية لإني أثبت عدم صحتها زميلي الفيلسوف كارل بوبر طلع بالنظرية دي في فلسفة العلم في 1934 احنا ما عندناش وقت في الحلقة دي ان احنا نتكلم عليها باستفاضة لكن باختصار شديد بوبر بص كده وحس ان اي حاجة ممكن تصنف كعلم لو مفيش بعض القوانين والقواعد اللي تحكم اللي نقدر نوصفه بالعلم واكتشف ان عشان حاجة نقدر نقول عليها نظرية علمية قابلة للتصديق محتاج يكون في شرط اننا نقدر نثبت عدم صحتها لو انت ما تقدرش تثبت صحة او عدم صحة حاجة فدي وفقا لمعايير بابر ما تعتبرش نظرية علمية فمثلا لو انا قلت لك النهاردة ان كل التفاح الاخضر في العالم طعمه مزز اقدر اخد نفسي واخد قطمة من كل التفاح الاخضر الموجود في العالم واشوف لو كلهم طلعوا فعلا طعمهم مزز يبقى الحمد لله النظرية دي صح لو في واحدة حتى طلعت طعمها حلو يبقى النظرية دي فاشلة طبعا العلماء مش فاضيين يدوقوا كل التفاح لكن يقدروا يقولوا انهم واثقين ان التفاح الاخضر مزز في اغلب الاوقات خلونا بقى نطبق الكلام ده على نظريتي الجديدة للجاذبية ازاي تقدر تثبت ان في ناس صغيره مسؤوله عن الجاذبيه انت ما تقدرش تشوفهم ملهمش وزن ملهمش ريحه مفيش اي دليل تقدر تثبت بيه صحه النظريه دي وبالتالي نظريه الناس الصغيره المسؤوله عن الجاذبيه ملهاش اي معنى في الدنيا هي اه كيوت كده ولطيفه وحلو التفكير فيها لكن ما نقدرش نعتبرها نظريه علميه طيب نرجع بقى لموضوع الحلقه هل تقدر تثبت وجود الفضائيين هل انت شفت فضائيين هل اتكلموا معاك؟ هل تقدر تشرح الظواهر اللي بندعي إن سببها الفضائيين بالعلم والمنطق؟ المصريين القدماء كانوا عباقرة في الحساب والرياضيات وعندنا دلائل على ده. الناس اللي بتتخطف مش ممكن نقول إنهم كانوا بيحلموا مثلا؟ كل ده منطقي ونعرف نشرحه وعندنا دلائل ليه. بس بالنسبة للفضائيين مفيش دليل. في قصة باري وبارني اللي حكيناها في الأول بعد ما رجعوا وكانوا متبهدلين الشرطة في الاسم جابوا مختصين تنويم مغناطيسي واستخدموا التنويم عشان يعرفوا إيه اللي حصل لهم نظرا لأنهم ما كانوش فاكرين واندهشوا لما الاتنين قالوا إن تم خطفهم عارفين قالوا مين اللي خطفهم؟ كائنات طويلة لونهم رمادي وعينيهم كبيرة وفقا للي استرجعوه قالوا إن الكائنات دي دخلوهم حاجة كبيرة شبه الصحن كده وفحصوهم ومحوا ذاكرتهم فكر معايا كده يا مستمعي الناس الوحيدة اللي كانت موجودة في تلك الليلة كانوا باري وبارني ما اقدرش انا كمقدم اروح لنفس المكان في نفس الليلة السنة دي واجرب طب لو رحت وما شفتش نور بيمشي ورا عربيتي ده معناه ايه ومش ممكن برضو نقول انهم كانوا بيكذبوا مش انت بتكذب لما البنت اللي انت معجب بيها بتسألك لو انت بتروح الجيم اشمعنى عندنا استعداد نصدق اصحاب قصص الخطف من الفضائيين واحنا عارفين اننا كبشر بنكذب الكلام ده مش معناه ان باري وبارني كانوا بيسرحوا بينا يا مستمعي بس مستحيل نثبت كلامهم فصعب اقول لك ان كلامهم صح في آخر الحلقة دي عايزك ترجع كده مع نفسك وتفكر في مفارقة فيرمي هل علميا نقدر نقول بشكل حتمي ان النظرية غلط؟ لا هل نقدر نجزم ان في فضائيين؟ للأسف برضو لا لأننا ما عندناش أي دليل أو قدرة على أننا نثبت وجود فضائيين لما بفكر في سؤال أين ذهب الفضائيون بتخيل إن ممكن نكون بنؤمن بيهم لأننا لما بنبص في السماء بالليل وبنتخيل عظمة الكون صعب نصدق إننا قد نكون لوحدنا مريح إننا نتخيل إن شرح بعض الظواهر اللي مش فاهمينها عبارة عن إننا ننسب الموضوع للفضائيين ولكن تذكر يا مستمع الجميل إن علميا ممكن الفضائيين يكونوا عايشين في دماغك فقط لا غير زي ما بالظبط احتمال يكونوا موجودين بيتفرجوا عليك دلوقتي وانت بتسمع الحلقة دي وتصبحوا على نور ولا ممكن أكون فضائي بيحاول يقنعكم بعدم وجود فضائي طيب في آخر هذه الحلقة نحب نقول إن البودكاست ده من إعدادي وتقديمي أنا شخصيا تدقيق حقائق تمارا جبوري ولينا الديب إشراف تحريري هبة عفيفي تصميم صوتي وتأليف موسيقى محمد خريزات وبول ألوف تسويق سمية أبو عبد الله وبلا إبراهيم تصميم ال graphics أحمد منصور شكرا للدعم التحريري من كل فريق Kerning Cultures ناس لطيفة والله بجد بودكاست علمي جدا من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز